عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع برنامج كنوز وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله اتكلمنا في الحلقة الماضية والحلقة اللي قبلها عن بداية موضوع الكنوز ان اكبر كنز في الدنيا دي كلها يا جماعة هو كنز القلب وكنز القلب ده محتاج ان احنا نمتلك مفتاحه عشان نقدر نفتحه قلت لحضراتكم قبل كده مثال بسيط جدا قلت لو انت ماشي وفجأة يعني وطبعا ده يعني ايه يعني إيه زي ما بيقولوا كده ايه فرض جدلي يعني حاجة كده ايه خيالية يعني لو انت ماشي وبعدين فجأة وانت ماشي كده لقيت قدامك مصباح علاء الدين السحري انت عارف طبعا الموضوع كله يعني دجل في دجل لكن انا بقول لك تخيل فكل واحد ليه امنية حضرتك ممكن تتمنى امنية وده يتمنى امنية غيرك وده يتمنى امنية ثالثه خالص وكل واحد ليه امنية خاصة بيه ففلان يقول لك نفسي اتجوز وفلان نفسي اخلف وفلان نفسي انجح وفلان نفسي ابتكر وفلان كل واحد ليه امنية يعني ربنا يا رب يحقق امانيكم كلها يا رب العالمين انا لو عرض علي مثل هذا وهو بقول لك موضوع خيالي يعني اقول نفسي في قلب مثل قلب ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه افضل قلب في الكون ده كله بعد قلوب الانبياء والمرسلين هو قلب ابي بكر رضي الله عنه وارضاه ان لو ربنا رزقك بقلب بالمنظر دوت هتلاقي نفسك بتعبد ربنا بحب بتصلي بحب بتصوم بحب هتلبس حجابك بحب هتخدم زوجتك وأولادك بحب هي هتخدمك هتلاقي الدنيا كلها بالإنسان بيعمل فيها كل حاجة بحب وفرق كبير قوي قلت يا جماعة قبل كده بين ان الانسان يعبد ربنا عشان بس بيأدي الواجب اللي عليه نفسه يخلص الفريضة اللي عليه وبين ان واحد بيعبد ربنا عشان هو فعلا بيحب ربنا ففرق كبير جدا تلاقي اللي بيأدي الفريضة وخلاص يعني يا دوب بيصلي الفرائض ولما تيجي تقول له الرواتب يقول لك يا عم احمد ربنا ان احنا بنصلي الفريضة تلاقي بقى اللي بيعامل ربنا بحب بفضل الله سبحانه وتعالى لما يجي يصلي الفريضة لسه قلبه ما شبعش لان قلبه مشتاق فيقول يا جماعه في ايه تاني غير الفرائض فنقول له في رواتب في 12 ركعة في اليوم والليلة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة جه في الحديث الثاني توضيح المسألة أربعة قبل الظهر اثنين بعد الظهر اثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء اثنين قبل الصبح يبقى دول 12 ركعة اللي يصليهم بفضل الله كل يوم يتبني له بيت في الجنة الله أكبر شيء طبعا في منتهى الجمال فإذا فالمسألة طيب يعني هو كمان مش مكتفي بالرواتب لا يا جماعة أنا عايز أزود كمان على الفرائض والرواتب في نوافل في قيام الليل النبي صلى الله عليه 11 ركعة ولو عايز تزود براحتك لأن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت أن يطلع الصبح فأوتر ولو بركعة ولم يحدد النبي أي عدد وإنما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو إنه كان بيصلي 11 ركعة قيام ليل وهكذا قال المولى عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ووصف خليله إبراهيم عليه السلام وقال إذ جاء ربه بقلب سليم والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب عشان كده قلنا لما نعوز بقى ان احنا ربنا يكرمنا بالخير لهذه الامه وانا عمال بتكلم في مفاتيح القلوب اليومين دول بالذات ليه؟ لان احنا مقبلين على مرحله اختيار رئيس طبعا ما هواش معاه عصا سحرية هيظبط لنا الدنيا كلها في غمضة عين لكن عايز اقول ان احنا كما قال القائل كما تكونوا يولى عليكم عشان كده محتاجين مفاتيح القلوب محتاجين ان احنا نجدد البيعة مع ربنا نجدد البيعة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم نبدأ صفحة جديدة نملاها طاعة وعبادة وقرب الى الله سبحانه وتعالى ولو وقعنا في معصية يعني نحاول بقدر الامكان ان احنا نعجل بالتوبة في اسرع وقت علشان يعني كما تكون حالتنا الايمانية عند الفترة ديت ربنا هيرزقنا بواحد يتقي الله فينا بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده محتاجين نركز قوي قوي مش عايز اقول يا جماعه ان احنا نعوض ربنا لحد اما ربنا يكرمنا برئيس طيب وبعد ما ربنا يكرمنا برئيس طيب نرجع احنا بقى ايه يعني نتفلت لا احنا ربنا سبحانه وتعالى خاطب سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين هنا هنا هو الموت يعني بيقول له اعبد ربك عز وجل لحد آخر لحظة في حياتك لحد ما ايه خلاص يبقى هي دي اللحظة اللي انت نازل فيها قبرك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين هنا زي ما قلت لك هو الموت يعني اعبد ربنا على طول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كل حاجة في حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والعبادة يا جماعة مش المفروض مش يعني مش مش المفترض فقط انها تكون الصلاة والزكاة والصيام والحج وبس لا ده في عبادات قلبية مهم جدا ان احنا نلتفت إليها التوكل و و واليقين والتسليم وال والإذعان وال والخوف والرجاء و والحب والتوكل وحاجات كتيرة جدا جدا يعني لو قعدنا نتكلم عنها مش هنخلص يعني موضوع أعمال القلوب دي من أهم الأشياء لأن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله, الجسد كله. حاجة تانية كمان إحنا ممكن نحول العادات إلى عبادات شيء طبيعي ان انا باكل وحضرتك بتاكل وكلنا بنشرب وبننام وبنعيش وبنشتغل و جدد النية ربنا يكرمك يحول لك كل الاعمال ديت الى عبادة تؤجر عليها انا باكل وحضرتك بتاكل ممكن حضرتك بتاكل وتكون ذكي قوي تنوي ان انت بتاكل عشان تستعين بالطعام ده على طاعة الله سبحانه وتعالى كل لقمة تاكلها تبقى صدقة انا بشرب وحضرتك بتشرب لكن انا بشرب بس عشان انا عطشان وحضرتك ما شاء الله ذكي جدا بتقول انا بشرب مش بتقول بقى يعني بتنوي من جواك ان انت بتشرب بنية ان ربنا يكرمك ان الري بتاع المية ده يخلي جسمك يشتغل فتقدر تقوم تطيع ربنا وتعبد ربنا انا بروح اشتغل وحضرتك بتروح تشتغل انا بروح اشتغل عشان احقق ذاتي وانت بقى ذكي اذكى مني فبتقول لا ده انا بشتغل عشان اعف زوجتي واولادي وام وابويا عن سؤال الناس وعشان ناكل لقمه حلال تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى يبقى العمل عباده بس ما تشغلكش عن العباده الاصليه اللي هي الصلاه العباده خد بالك طيب آه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح وفي بضع احدكم صدقه في اتيان الرجل زوجته في الحلال الصدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر قال أجل أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا بلى قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر عشان كده موضوع القلوب موضوع خطير جدا جدا ومهم جدا فوق ما تتصور عشان كده بنقول احنا مقبلين على فترة صعبة وبقول مصر الآن في مرحلة اختبار صعب جدا من خلال استقراء تاريخ مصر كله والله ما مرت مصر بهذه الفترة أبدا ابتلاءات شديدة جدا ومحن شديدة جدا واختبارات قاسية جدا والناس بالبلد كده أنا بيجيني مئات الرسائل على الموبايلات يقول لك مش عارفين احنا رايحين فين احنا احنا احنا مش فاهمين حاجة وبعدين أغلب الرسائل بتتقال كده حد فاهم حاجة؟ اه في ناس فاهمة الحمد لله بس المشكلة في ان احنا عشان نفهم يعني لازم نعي جيدا أنه لن يكون إلا ما قدره الله أقسم لكم بالله أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى يعلم من الذي سيكون رئيسا لمصر عام 2012 الله يعلم, يعلم ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض مصدقين صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى فإذا فربنا يعلم من الذي سيكون رئيسا شوف هم دلوقتي رسوا على 23 وقالوا هم دول بقى اللي ايه سينتخبوا لو ان الله اراد واحدا غير ال 23 هتلاقي فجأة كده لجنة الانتخابات راحت مطلعة قرار قررنا ان احنا نمد الفترة لمدة يومين فيتولى او يتقدم واحد هو اللي ربنا عايزه وهكذا لكن طبعا بنتمنى ان واحد طبعا من الفصيل الاسلامي الجميل اللي موجود ان شاء الله ربنا يكرمهم يا رب ويوفقهم ويقدر لهم الخير وينفع بهم يا رب العالمين اللهم امين يا رب العالمين شاهد في الموضوع ان ربنا يعلم مين اللي هيكون رئيس جمهوريتنا لكن عايزين نقول يا جماعه احنا بقى محتاجين ان احنا نكون فعلا نكون اهلا لان نكون عبادا لله خد بالك من حاجه سواء اتعين رئيس كويس او رئيس مش كويس نسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقنا بواحد يعني يكون فعلا يعني انسان يعني مطيع لله سبحانه وتعالى انسان بيرحم العباد انسان يكون عنده رأفة ورحمة وعدل بين العباد ويرحم الشعب الغلبان ده ربنا يا رب يكرم الجميع لكن قصدت ان في النهاية انا عبد لله سواء ربنا ابتلاني بالسراء ابتلاني بالضراء انا عبد لله لان انا لما بتعامل مع ربنا حبايبي انا بتعامل مع ربنا مش من خلال مرادي انا من الله ولكن من منطلق مراد الله مني بمعنى انا مرادي من الله بيني وبينك يعني وده اي واحد كده ان انا عايز اعيش شباب على طول وعايز اكون صحتي حلوه ونفسي ربنا يشفيني وابقى ما شاء الله الصحه زي الفل ويبقى زوجتي طيبه وكويسه وجميله واولادي زي الفل ومتفوقين وجمال ومفيش اي حاجه مفيش ابتلاءات مفيش اي مشاكل عندي فلوس عايش في مش عارف ازاي هو ده مرادي من الله سبحانه وتعالى وهعبد ربنا طبعا يعني لكن مراد الله منا ان سواء ربنا ادانا فلوس او حرمنا ان احنا نكون عباد لله سواء ربنا اداني الصحة او اخذها مني ان انا اكون عبد لله سواء ربنا خلاني وزير او غفير ان انا برضو اكون عبد لله سواء ربنا ابتلاني او او او عافاني فلازم اكون عبد لله يبقى اذا من الاصل فيا ان انا اكون عبد لله ولذلك حبيبنا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم يوضح المساله في غايه الوضوح والجمال يقول يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار انعم اهل الدنيا ده ده مش قارون خد بالك لان ممكن يتطرق الى ذهن واحد فيكم اه اكيد ده قارون لا مش قارون لان المولى عز وجل حينما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي وقالها بغرور كده واخد بالك قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون ركز معايا من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أنت فاكر أن أنت أغنى واحد لا ده كان في ناس أقوى منك وأغنى منك ألف مرة ولما كفروا بالله ربنا أهلكهم فدي إيه؟ فإذا يعني أنعم أهل الدنيا ما هوش قارون لكن قارون كان مثال فقط يعني الإنسان اللي ربنا أعطاه النعمة وكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى ولذلك كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض ما كان ممكن يخسف بيه لوحده قال لك لا ما البيت دوت اللي هو الدار ديت هي اللي كان فيها الكنوز وفي نفس الوقت كل لما الناس تعدي وتشوف الدار ديت فهتفتكر قارون واخد بالك وربما تطلع حوالينه قصص وحكايات ويقول لك لا ده ربنا ما خسفش بيه ده هو كان بيقاتل فحصل مش عارف ايه فالراجل مات شهيد وربنا اعطاه المال والشهاده وسيكون من اهل الجنه فعشان ربنا يغلق هذا الباب تماما فخسف به وبداره الارض كل الخزانه عشان ما حدش يطولها خالص والدار عشان ما حدش يفتكره اصلا وهو الشخص عشان ما حدش يبص له خالص ولا يغتر بيه خدت بالك فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس ضعاف النفوس اللي هم قالوا يا ليتنا لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم في اللحظه دي قالوا ايه قالوا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا لولا أن ربنا من علينا أن احنا ما نبقاش زي قارون كده أغنياء كان خسف بنا معاه اللي هم كانوا بيتمنوا بالأمس عشان كده العلماء بيقولوا العالم يرى الفتنة وهي مقبلة وهي جاية خد بالك والعمي يرى الفتنة وهي مدبرة هو لما قارون ربنا قال عنه ايه فخرج على قومه في زينته خد بالك بقى قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ده العامة شوف بقى العلماء بقى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ف ما كملوش الجملة فجت الفاء بتاعة التعقيب وإيه والسرعة فخسفنا به وبداره الأرض شوف المفاجأة شوف الواقع السريع للآيات كان ماشي وشغال إزاي هي دي المسألة إن أهم حاجة في الكون ده كله إن قلبك يبقى قلب سليم قلب سليم مش مش مش ان انا يعني اتعامل مع الناس بان انا اظهر ان قلب سليم لا يكون قلبك سليم بالفعل خد بالك من حاجه سلامه القلب تبدو على الوجه مهما الإنسان حاول يداري عياذا بالله غباء القلب أو خبث القلب أو خبث الطوية أو النوايا الحقودة أو القلوب المظلمة لازم يبان على الوش يقينا تجد ده ظاهر في ان انسان ربنا عارفين وعارفينك يا رب مع اصحاب القلوب دي تلاقي عينيه اعوذ بالله مليئه بالخبث والحقد بتبقى عينيه عامله زي عينين الذئاب فمهما حاول يشعر الناس ان هو ما شاء الله ان هو يعني انسان دين ووقور وانه انسان طيب و بيبان عليه ربنا بيظهر ده على وشه والإنسان الطيب ربنا بيظهر الطيب على وشه ولذلك شوف سيدنا يوسف عليه السلام داخل السجن في تهمة عرض تهمة يعني تهمة مصيبة إن واحد يعني الكريم وابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ده ابن نبي ابن نبي ابن نبي واخد بالك ورغم ذلك يدخل في تهمة ايه ان هو متهم ان هو عياذا بالله اعتدى على مين على امرأة العزيز ويدخل السجن وال... واصحابه في السجن عارفين ان هو داخل في تهمة عرض ورغم ذلك خد بالك بقى من الحتة الجميلة دي قالوا كل واحد فيهم شاف رؤية وحب انه يشوف تأويلها قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك إيه من المحسنين قال لك سمت الإحسان كان على وشه رغم أنه متهم في قضية مصيبة ورغم ذلك لأن قلب نقي قلب نبي يا جماعة قلب نقي وطاهر وجميل خد بالك ما فيهوش أي شيء من من الدخن ده فربنا جعل سمت الإحسان على وشه نفس الموقف لو تفتكر حضرتك كما عند الترمذي بسند صحيح لما عبد الله بن سلام اللي هو حبر من أحبار اليهود بيقول لما دخل النبي المدينة وصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال انجفل الناس إلي يعني أسرعوا إليه قال فكنت في من انجفل إليه فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب والله العظيم يا جماعة بيبان بيبان مهما الإنسان حاول يداري مهما الإنسان حاول ان هو يخبي بيبان عشان كده بقول لك نظف قلبك نظف قلبك خلي قلبك سليم ده واحد النبي حكم عليه بأنه هو من أهل الجنة طبعا ده بواحد من عند ربنا سبحانه وتعالى لأن فقط ينام كل ليلة وليس في قلبه غل ولا حسد لأحد من المسلمين والحديث رواه أحمد وجاوده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عشان كده بنتكلم مفاتيح القلوب اتكلمنا عن 10 مفاتيح قلنا اول مفتاح مفتاح البسمه ثاني مفتاح كان مفتاح الحلم ان انت تحلم على الناس ثالث مفتاح القدوه والاخلاق الطيبه رابع مفتاح كان مفتاح المال خامس مفتاح كان مفتاح القوه سادس مفتاح كان مفتاح الدعاء والنهارده هنتكلم عن اخر اربع مفاتيح اللي هو رقم سبعة مفتاح العفو حديث جميل قوي رواه النسائي بسند صحيح أن النبي في فتح مكة أمن الناس جميعا إدى كل الناس الأمان أمن الناس جميعا إلا أربعة من الرجال وامرأتين الحقيقة الأربعة من الرجال ذكرت أسمائهم إنما المرأتان لم يذكر اسم المرأتين طيب الأربعة من الرجال دول عملوا إيه جرائم حرب جرائم حرب مين هم عكرمة بن أبي جهل عبد الله بن خطل عبد الله بن خطل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ومقيس ابن صبابه الأربعة دولت عملوا جرائم حرب فالنبي عليه السلام بيقول لو إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو متعلقين بأستار الكعبة أنت تعلم من القتل في الكعبة الحرم حرام فما ظنك لما النبي عليه السلام بيقول لك لو دخل واستخبى في الحرم مش كده وبس وراح متعلق بأستار الكعبة اقتله النبي اللي قال كده ده دليل على عظم الجرم الذي فعلوه واضح ف لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة دول كلهم خلاص النبي أباح دمهم فوجدوا عبد الله فوجدوا مقيس بن الصبابة في السوق فقتلوه وجدوا عبد الله بن خطل متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه فضل كم واحد فضل اتنين فضل عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح وده كان أخو عثمان بن عفان من الرضاعة أخوه من الرضاعة فراح على طول مستخبي في دار عثمان بن عفان فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الناس من أهل مكة أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك خرج الناس للبيعة وخرج معهم عثمان بن عفان ومعه عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح فراح للنبي عليه السلام وقال له بايعه يا رسول الله فالنبي راح بص كده فلقى قدامه إيه فجأة لقى قدامه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح فراح متدور الناحية الثانية زعلان جدا طبعا لأن ده أنا هدرت دمه خد بالك فراح عثمان متدور له من الناحية الثانية بايعه يا رسول الله فالنبي راح مستدير الناحية الثانية فراح عثمان بن عفان رايح له بقى الجهة الثالثة وراح موطي كده وقال له بايعه يا رسول الله فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاره لهذا الأمر مشي عثمان بن عفان ومعه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح فالنبي راح باصص للصحابة وقال أما كان فيكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عن هذا الرجل فيقوم فيقتله قبل ما يسلم انا ما اقدرش اقتله بعد ما اسلم كانش حد فيكم عنده عقل كده يشوفني وانا عمال اعرض عنه وانا قلت لكم ان انا اهدرت دمه كان واحد فيكم يقوم يقتله ويخرجني من الموقف ده ومن الحرج ده فالصحابه قالوا للنبي يا رسول الله وكيف كنا نعرف هل أومأت إلينا بعينك حتى نعرف بيقولوا له كنت بس اغمز لنا كده بس واحنا كنا نخلص عليه شوف بقى سيد ولد آدم اللي ربنا قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد الله أكبر فالنبي يقول لهم إيه يقول لهم ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين الغمزة دي خيانة مجرد ان انا واحد معدي وانا بغمز لواحد كده بتريق عليه ولا بقول له بلتك عليه ولا اي حاجه خد بالك دي خيانه امال بقى امال الخيانات اللي النهارده موجوده اعوذ بالله ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويكفينا واياكم شر الخيانه شفت قد ايه خلق النبي المهم لم يتبقى الا واحد اللي هو مين بقى عكرمه ابن ابي جهل عكرمه ابن مين ابن ابي جهل ابن مين يا جماعه ابن فرعون هذه الامه اكتر واحد كان بيعادي النبي عليه السلام وعكرمه حارب النبي 21 سنه خدوا بالكم وبعدين لما لقى الدنيا ضاقت بيه فقال لا خلاص انا ما دام هو اهدر دمي ودلوقتي هو بقى يعني محمد عليه الصلاه والسلام خلاص بقى دلوقتي اصبحت النصره دي خلاص فانا لا بقاء لي في مكه انا اروح عند جده كده واركب اي باخره ولا اي سفينه واروح اي مكان ان شاء الله حتى يوديني الهند ولا الصين اي حاجه فالمهم فركب المركب فهاجت الامواج والعرب كانوا بيخافوا جدا من ركوب البحر فهاجت الأمواج كل اللي كانوا في المركب كانوا كفار كلهم ما فيش ولا واحد مسلم فربان السفينة كان كافر بس كان رجل عاقل قال لهم أيها الناس اعلموا أنه لا ينجيكم هنا آلهتكم التي تنحتونها من الحجارة الأصنام التايواني اللي انتم بتعبدوها ديت دي مش هتعمل معاكم أي حاجة خالص فقالوا ومن ينجينا قال الله الذي في السماء هو ده اللي هينجيكم فقال عكرمة والله لئن كان لا ينجيني إلا الله الذي في السماء فلله علي عهد أن إن أنجاني فلله علي عهد إن أنجاني أن أرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يدي فلأجدنه عفوا كريما صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة حبايبي أم حكيم اللي هي زوجة أبو س... اللي هي زوجة عكرمة بن أبي جهل كانت راحت للنبي وقالت له يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة عكرمة يعني آآ آآ سبحان الله يعني ف... طب عكرمة أسامحه ازاي فقالت له يا رسول الله سامحه فلما شاف النبي مدى حب الزوجة مدى حب الزوجة لزوجها بالمنظر ده فقال لها قد عفوت عنه فراحت أم حكيم علشان تقابل زوجها عكرمة فهو كان راجع على شاطئ البحر وهي رايحانه على شاطئ البحر عرفت طبعا ان هو راح ايه يركب سفينه فتقابله هما الاثنين على الشط حاجة كده ولا أحلى مخرج في العالم يجيب المشهد ده يعني فقالت له لقد عفى عنك النبي صلى الله عليه وسلم فبكى عكرمة وراح رايح معاها للنبي واقف طبعا يعني تخيلوا معاها المنظر بقى واقف قدام النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بيحاربه 21 سنة وياما أذاه ودبر مؤامرات شديدة لقتل النبي فواقف قدامه راسه في الأرض ثم قال له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى ربنا يغفر لي اللي أنا عملته معاك فتبسم النبي راح فتح له باب الأمل ودايما النبي كان يفتح باب الأمل للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم قال يا حكي قال يا عكرمة أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله خلاص اتمسح اللي فات ده خلاص فقال والله يا رسول الله كأنه بقى خلاص فكه من ايه من القيد اللي كان متقيد فيه ده لانه كان خايف ان ربنا ما يقبلش توبته يعني واسلامه فقال له والله لك علي عهد يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك وما انفقت نفقة في عدائك الا انفقت اضعافها في نصرتك وظل هكذا عكرمة على الطاعة حتى مات والنبي حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن عكرمة وظل يجاهد إلى أن وصل إلى معركة اليرموك ولقى المسلمين بيتهزموا فجمع الناس وقال من يبايع على الموت فبايع 400 واحد وظلوا يقاتلون حتى كان أول من قتل عكرمة ابن أبي جهل وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومات عكرمة رضي الله عنه وأرضاه كان ضمن مشاهد العفو الجميلة في حياة النبي عليه السلام يوم ما راح طائف 90 كيلو على رجليه صلى الله عليه وسلم تخيل حضرتك 90 كيلو على رجليه طب ليه هو النبي ما كانش عنده دبة كان عنده طب بلاش عنده وحتى لو ما كانش عنده الصحابة ما كانش عندهم دابة ما حدش يقدر يسلفوا الدابة بتاعته يقدروا طبعا ويتمنوا امال ليه مشي 90 كيلو على رجليه السبب بسيط لان هو خارج لو المشركين شافوه خارج راكب دابة هيعرفوا ان هو رايح يستنصر بالقبائل اللي جنب مكة علشان يعني يساعدوه في ضد كفار قريش فهيجروا وراه فهو خرج بيتمشى برجليه على رجليه علشان ما حدش يظن ان هو خارج من مكة خالص وكأنه بيتمشى بيتمشى بيتمشى بيتمشى لحد ما وصل لحتة معينة وبدأ يمشي هم مش واخدين بالهم فراح مكمل على رجليه صلى الله عليه وسلم لحد ما وصل الطائف ومعاه زيد ابن حارثة سبحان الملك راح هناك عرض عليهم الإسلام لا كان عايز جاه ولا ملك ولا وزارة ولا أي حاجة في الدنيا دي كلها كل اللي عايز ياخد بإيد الناس ديت لجنة ربنا سبحانه وتعالى الكل رفض أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم فرفضوا يستجيبوا ليه وبعدين النبي عليه السلام قال لهم طب خلاص يعني إذ فعلتم هذا فاكتموا عني مش لازم بقى تقولوا لكفار قريش إن أنتوا عملتوا فيا كده قالوا لا سنخبر كفار قريش خرج النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم وهو مهموم فضل ماشي مش دريان النبي ماشي مش دريان هو رايح فين شوف شدة الهم بقى اللي كانت في قلب النبي فضل ماشي مش دريان قد ايه 5 كيلو لحد ما وصل لمكان اسمه قرن الثعالب فهو في قرن الثعالب سمع صوت جاي من سحابة يقول فإذا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فقال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فوالله لئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف لو ما كان النبي تعمل إيه يستاهلوا طبعا أهل مكة وأهل الطائف يعني يتطربق عليهم الجبلين والواحد يعني يفرح بيه أبدا النبي ما عملش كده نهر الرحمة ينبوع الحنان قال لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا يا سلام ده النبي صلى الله عليه وسلم ويوم ما يرجع لكفار مكة يوم فتح مكة وهم اللي رموا سلة الجزور على ظهره ورموا التراب فوق راسه وطردوه من مكة واتهموه في عرضه ودبروا تسع مؤامرات لقتله وقتلوا بعض أصحابي و... و... و... وأخذوا ديار وأموال أصحابي وفعلوا بهم الأفاعيل ورغم ذلك عاد النبي فاتحا منتصرا وهو اللي بدأ بالكلام مش هم اللي بدأوا قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء هي دي مشاهد العفو الجميلة اللي خلت ناس كتيرة منهم انفتحت قلوبهم للإسلام وأسلموا وعلى فكرة يوم فتح مكة من ضمن العظماء اللي أسلموا في يوم فتح مكة تخيل مين حكيم بن حزام خالد بن الوليد عمرو بن العاص أبو سفيان بن حرب دول من العظماء اللي أسلموا في يوم فتح مكة يوم فضلوا 21 سنة في عداوة وحرب ضد النبي ولكن أسلموا وربنا نفع نفع بهم الإسلام والمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى من ضمن المفاتيح يعني تعالى برضو نكمل مفتاح العفو برضو في آخر مثال كده جميل مثال ثمامة ابن أثال والحديث أيضا في الصحيحين ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة أهل اليمامة دول عاملين زي إيه عاملين مثلا زي المنوفية للقاهرة المنوفية منطقة زراعة بقى والمنوفية وأمثال منطقة المنوفية المنوفية والشرقية والغربية والحتة دي اللي هي مليانة بقى إيه غرطان وزراعة و فالمنوفية والحتة دي كلها والمناطق الزراعية الجميلة اللي حوالين دي حوالين القاهرة ديت هي دي اللي بتورد الأكل والشرب والفاكهة والخضرة للقاهرة والجيزة صح كده؟ فدي مدن ودي إيه أرياف بتخدم إيه المدن في إن هي توصل لهم الأكل والشرب و فمهمة جدا الأماكن دي لأن احنا لو ما فيش زراعة هناكل منين فمنطقة اليمامة بالنسبة لمكة كانت كده كانت زي المنوفية بالنسبة للقاهرة هم اللي بيزرعوا هم اللي بيعملوا وأهل مكة ما بياكلوش إلا من إيه من أهل اليمامة فسيد أهل اليمامة بقى اللي هو ثمامة ابن أثال في يوم من الأيام راح يعتمر اعتمار بقى اللي هو بتاع الكفار يعني لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعني كانوا برضو بيشركوا بالله سبحانه وتعالى واخد بالك فالمهم فثمامة بن أثار كان في نفس اللحظة دي كان النبي مطلع سرية من السرايا علشان يعني تقبض أو أو يعني راحة لمسألة ما يعني حاجة كده إيه مهمة حربية فلقوا ثمامة بن أثال فأثروه هم ما عرفوش خالص لحد ما راحوا بيه مسجد النبي عليه السلام وراحوا ربطوه في سارية جه وقت صلاة العصر النبي داخل فلقى مين ثمامة فقال ألا تعلمون من هذا انتوا مش عارفين مين اللي رابطينه ده فقالوا لا نعرفه يا رسول الله قال هذا ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة خد بالك ثمامة بن أثال ده كان مدبر حوالي 3 أربع مؤامرات لقتل النبي والنبي عارف شوف بقى مدى العفو تخيل حضرتك لما تكون عارف ان في واحد حاول يقتلك مرة اتنين تلاتة اربعة ودلوقتي واقع في ايدك ومربوط في المكان بتاعك وحواليك اصحابك شوف تعمل فيه ايه بقى سبحان الملك ايه اللي حصل مع ثمامة متهيألي وقت الفاصل دلوقتي صح طيب ايه اللي حصل مع ثمامة وقدامنا لسه شوية فاصل طيب آه ايه اللي حصل مع ثمامة وقصة العفو كيف تمت مع ثمامة ده اللي هنعرفه بعد فاصل قصير يعني ان شاء الله راجع لكم انتظرونا صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف ال ال ال ال المفتاح الجميل دوت مفتاح العفو شوف هيفتح القلب ده ازاي الراجل ده حاول يقتل النبي أربع مرات وفعلا كان نفسه يقتل النبي بأي طريقة ورغم ذلك وقع دلوقتي في ايد النبي ومربوط في سارية يعني لا يستطيع انه يتحرك وبعدين النبي واقف وحوالينه كل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ورغم ذلك خش النبي شو بقى اسلوب النبي عمل ازاي قال له ماذا عندك يا ثمامة قال عندي خير يا محمد كان لسه ما اسلمش ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان تريد المال فسل تعطى منه ما شئت لو هتقتل هتقتل واحد بقى يعني تقول انا قتلت واحد زعيم القبيله بتاعته وان تنعم عمر ما هنساها لك العمر العمر كله هفضل افتكرها لك ان انت انعمت عليا واطلقت السراح ولو عدت الفديه فسل تعطى منه ما شئت اللي انت عايزه اطلب ان شاء الله حتى مليون فنظر النبي الى ثمامه ثم نظر الى اصحابه وقال اكرموا ثمامه اكرموا ثمامه بس الكلمه دي بس كده كل واحد من الصحابه اللي عنده اكل في البيت راح جاب له اللي عنده فاكهه جاب له اللي عنده شوف لو واحد ما عندوش غير الحاجه دي كان بيجيبها بسبب كلمه النبي اكرموا ثمامه ثمامه مربوط في الساريه ثلاث ايام بيشوف النبي والصحابه هم بيصلوا الصلاه الخمس بيشوف النبي وبيتكلم مع الصحابه وبيتعامل معاهم وبيربيهم وبيديهم دروس وكل ده وثمامه يشاهد ثاني يوم النبي يقول له ماذا عندك يا ثمامه قال عندي خير يا محمد نفس الكلمه في اليوم الثالث مر عليه النبي عليه السلام قال ماذا عندك يا ثمامة قال عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فقال النبي أطلقوا ثمامة مش عايزين حاجة ثمامة مش مصدق نفسه بقى معقولة يوم ما ربنا مكنه مني وأنا اللي كنت عايز أقتله يقوم يسيبني بالمنظر ده فخاف ثمامة ان هو يسلم قدام النبي لحد يظن ان هو اسلم خوفا من النبي واصحابه فمشي وراح بعيد كده في مكان فيه نخيل كده ومية اغتسل غير لبسه خد بالك وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح قايل له كده بعض الكلمات كل ما افتكرها اقول سبحان الملك سبحان مقلب القلوب قال والله يا رسول الله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي ثم قال له يا رسول الله إني كنت أنتوي العمرة فماذا أصنع فبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر إما أن يكون قد بشره بأن الله قد غفر ذنوبه أو أن الإسلام يجب ما قبل أو بشره بالجنة فذهب ثمامة ملبيا ليعتمر ويكون أول مسلم يدخل ملبيا إلى مكة أول مسلم منذ بعثة النبي إلى قيام الساعة يدخل ملبيا هو ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه واخد بال حضرتك فدخل ثمامة وبيقول لبيك اللهم لبيك وبقى بيلبي ما شاء الله تلبيه المسلمين فسمعوه المشركين نزلوا عليه ضرب مين اللي عرفه العباس عم النبي عليه السلام قال اتدرون من هذا انتوا عارفين بتضربوا مين قالوا من قال ثمامه بن اثال سيد اهل اليمامه اللي بيجيب لكم الاكل والشرب والحنطه والله يعني انتوا ده انتوا ضيعتوا نفسكم فقام ثمامه وقال والله لا تصل إليكم حبة حنطة حبة قمح حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وراح لكل تجار أهل اليمامة قال لهم اوعوا توصلوا أي حاجة لأهل مكة وانقطع الطعام عن أهل مكة حتى يقول الراوي حتى أكلت قريش العلهز إيه العلهز ده اللي هو الوبر الوبر بتاع الجمال ومخلوط بالدم ومشوي على النار حاجة استغفر الله العظيم يا رب يعني ايه حاجة ما تتكلش الناس اللي كانوا مرفهين وفي يوم غزوة بدر كانوا بينحروا كل يوم عشر جمال دلوقتي بياكلوا الوبر الوبر قال حضرتك من كتر الجوع فأرسلوا إلى نهر الرحمة صلى الله عليه وسلم وقالوا له ننشدك الله والرحم إلا أمرت ثمامة أن يخلي بيننا وبين الميرة فأمر النبي ثمامة أن يخلي بينهم وبين الميرة فأرسل إليهم وقال أما إذ أذن النبي لأرسلن إليكم الميرا حقيقة نماذج في منتهى الروعة آخر نموذج للعفو كان برضه جميل قوي قوي كان بعد غزوة بدر بالظبط واحد اسمه عمير بن وهب وواحد اسمه صفوان بن أمية قاعدين هما الاثنين كده عند حجر إسماعيل عند الكعبة وبعدين صفوان بن أمية عمال بزعلان بقى على اللي ماتوا في يوم غزوة بدر أبو جهل بقى والشلة الجميلة بتاعتهم دي فبيقولوا والله ما في العيش خير بعد قتل القليب اللي اترموا في البئر بتاع القليب ده وفي غزوة بدر ما فيش والله الواحد ما يجيله مش جاي له نفسه يعيش بعد أبو جهل والعالم اللي ما يعلم بقى إلا ربنا دي فقام إيه عمير بن وهب قال له والله لولا دين عليّ لا أستطيع له قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت الآن وقتلت محمدا قال له بس خلاص ما تشغلش بالك دينك عندي أنا اللي هتدي الدين بتاعك وعيالك عيالي هيتربوا مع عيالي وأنا رجل غني وأنت عارف معايا فلوس قد إيه واذهب الآن لتقتل محمدا وراح مديله كمية فلوس كبيرة ليه لأن عمير بن وهب ابنه كان مقصور في غزوة بدر موجود عند النبي بحيث ان هو لما يروح هناك وحد يشوفه رايح هناك ما يشكش انه جاي يقتل النبي يقول له جاي ليه او جاي عشان افدي ابني جاي بالفلوس اهو جاي مقدم الفداء عشان اخد ايه عشان اخد ابني وراح عمير بن وهب من شدة الغل ربنا يعافيك راح جايب السيف بتاعه وراح مولع عليه نار خلى السيف لحد اما الحديد بقى لونه احمر واخد بالك وراح غامس السيف في السم فاصبح الحديد مسموما ليه عشان لو شاف النبي صلى الله عليه وسلم جه يضربه ربنا يعافينا يا رب من الرقبه مثلا كده ما طلهاش جه ضربه السيف في الايد في الرجل في اي مكان يموت ليه لان السم السيف مسموم فالسم يوصل من اي مكان وذهب الى المدينه مين اللي شافه اول واحد عمر ابن الخطاب فقال عمير بن وهب شيطان قريش واخد بالك يعني ايه عمر بن الخطاب عارفه يعني قال له عمير بن وهب شيطان قريش والله ما جاء الا لشر وراح جايبه من قفاه وداخل بيه على النبي عليه السلام فالنبي عليه يقول له دعه يا عمر يقول له يا رسول الله بيده سيف انا خايف ان انا اسيبه يمسك السيف يعورك ولا يعمل اي حاجه قال دعه يا عمر تخافش فتركه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير ما الذي جاء بك إلى هنا قال جئت من أجل فكاك أسيري أنا ابني مقصور عندكم فأنا جاي عشان أفكه وجايب الفلوس معايا قال أصدقني يا عمير لماذا جئت قال والله ما جئت إلا من أجل فكاك أسيري قال فما بال هذا السيف في عنقك لما أنت جاي عشان تفك الأسير جايب السيف وحطه في رقبتك ليه قال قبحها الله من سيوفها هل أغنت عنا في يوم بدر شيئا ما احنا انضربنا في بدر لحد ما جالنا حب الشباب ولا نفهت لا سيوف ولا رماح ولا أي حاجة قال يا عمير بل جلست أنت وصفوان بن أمية في الحجر فقلت له كذا وقال لك كذا وقلت له كذا وقال لك كذا فقلت له إني ذاهب لقتل محمد والله حائل بيني وبينك يا عمير فقال عمير والله ما أخبرك بذلك إلا الله محدش يعرف ده أنا وصفاني كنا بنتكلم مع بعض فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي متيقن بوحي من السماء ان الراجل ده جاي يقتله ورغم ذلك يقول ايه اكرموا اخاكم اللي هو مين عمير بن وهب خلاص بقى اخوهم بقى دلوقتي اسلم خلاص اكرموا اخاكم وفقهوه في دين الله واطلقوا له اسيره ببلاش بقى لا فدية ولا اي حاجه فاخذ اسيره وعاد الى الى مكه قبله صفوان بن اميه ها ماذا صنعت قتلت محمدا قال بل اسلمت فراح مخصمه فضل بقى التاني كده ايه باسلوب جميل كده وبطريقه رحيمه لحد ما اقنع صفوان بن اميه انه يسلم وكل اهل بيته بفضل الله سبحانه وتعالى العفو العفو الجميل قوي ان انت يكون حد اذاك اعف عنه وعرفه ان انت عفوت عنه لعله عسى لو كان هو مش مسلم ممكن يسلم ولو كان مسلم ولكنه عاصي ممكن يلتزم ولعله عسى يمكن فعلا العفو بيغير قلوب كتير قوي العفو بيخلي الإنسان أسير العفو ده يعني فعلا يعني كما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسانه لكن الإحسان عشان يستمر وعشان تستطيع أن أنت تملك هذا الإنسان لابد أن تطبع الإحسان بإحسان آخر كل شيء يبقى فيه إحسان وهكذا فالعفو كان مفتاح جميل جدا جدا رقم 8 من ضمن المفاتيح الرائعة مفتاح فتح باب الأمل عمرو بن العاص لما أسلم في يوم فتح مكة وجيه رايح يسلم على النبي والحديث رواه مسلم فرايح يبايع النبي ويسلم عليه فلسه النبي بيمد ايده راح هو مرجع ايديه قال ما بالك يا عمرو ما شأنك ايه اللي حصل لك يعني مديت ايدك عشان تبايعني وتسلم ايه اللي خلاك ترجع ايديك قال اشترط يا رسول الله قال ماذا تشترط قال اشترط ان يغفر الله لي ما قد سبق المصايب اللي انا عملتها ديت لو دخلت الاسلام وهي لسه في ميزان سيئاتي يبقى ملوش لازمه هتكتب في ميزان ان انا عاديتك اتكتب في ميزان ان انا حاربتك اتكتب في ميزان ان انا اذيتك لا فتبسم النبي وقال نفس الكلمه التي قالها لعكرمه قال يا يا يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله فبايع عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ونفس الموقف حصل مع حكيم ابن حزام خدوا بالكم من حاجة حكيم ابن حزام كان من أعز أصدقاء النبي عليه السلام في الجاهلية قبل الإسلام يعني قبل البعثة فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس باتفاق وبإجماع قالوا أول واحد سيسلم مع أبو بكر هو حكيم ابن حزام لكن العجب العجاب إن حكيم ظل على كفره 21 سنة حكيم ده مين يا جماعة تخيلوا عارفين مين عمته عمة حكيم بن حزام هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد دي عمته عمته أخت أبوه مباشرة خد بالك لدرجة لو حضرتك تتابع قصة زيد بن حارثة زيد بن حارثة لما أمه كانت خارجة بيه لزيارة بعض أخوالي وبعدين طلعت عليهم قبيلة أو قافلة وخدته وباعته في سوق عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام وراح مقدمه هدية لعمته خديجة بنت خويلد ولما تزوج النبي خديجة بنت خويلد ورأت خديجة حب النبي لزيد وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وأعتقه فبدلا من أن يكون عبدا أصبح زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام بعد 21 سنة عداوة رايح للنبي بيقول له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى نفس السؤال بتاع الثلاثة كلمة بن أبي جهل عمرو بن العاص حكيم بن حزام فقال يا حكيم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها فأسلم حكيم ابن حزام وعاش على الطاعة إلى أن مات النبي وهو عنه راض حكيم بعد موت النبي عليه السلام راح يحج ثلاث مرات في المرة الأولى أخذ معه ألف شاة وذبحها وأطعم فقراء الحرم السنة اللي بعدها خد مئة ناقة مئة جمل وذبحهم جميعا وأطعم بهم فقراء الحرم في السنة الثالثة بقى خد 100 عبد اشتراهم من سوق العبيد خد 100 عبد وراح في يوم عرفة ولبسهم حاجات كده في الأعناق كده حاجات كده ايه خد بالك خواتيم كده ومكتوب عليها عتقاء للرحمن وقف يوم عرفة يبكي ويقول اللهم إني أشهدك أني أعتقت رقابهم جميعا ابتغاء وجهك وأنت أولى بذلك فأعتق رقبتي من نار جهنم رجع بعد المرة الثالثة ونام على فراش الموت وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو ماسك المصحف ويقبله يقول أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك ومات رضي الله عنه وأرضاه عشان كده بنقول افتح باب الأمل للناس تلاقي القلوب تتفتح ناس كتيرة جدا من الشباب اللي هم بيسموهم كده آه، يعني ما فيش فيهم أمل خد بالك اللي هم مسجلين خطر واللي مش عارف ايه والله العظيم يا جماعة كنت أقف مع واحد فيهم أكلمه بيني وبينه بعيد عن صحابه وبعيد عن الناس ألاقيه بيبكي ويقول لي والله العظيم يا شيخ محمود أنا مش كده والله أنا مش كده بس احنا عايشين في مجتمع كله ذئاب قلت له لا طبعا مش كله يعني قال لي لا انا انا حاسس بكده انا حاسس احساسي ان احنا عايشين عايشين في مجتمع كله ذئاب ولو ما كنتش ابقى كده الناس هتاكلني شوف قد ايه شوف قد ايه لما الشر بيبدا من واحد للتاني للتالت ممكن انت تخل... تتخيل في لحظه من اللحظات ان المجتمع كله بقى شر لان الشر واضح قوي على السطح واضح كده شوف الفترة اللي فاتت كمية البلطجية اللي انتشروا في البلد تقول ايه ده مش ممكن البلد فيها المخزون الاستراتيجي ده كله بتاع البلطجية ده البلطجية دول ما شاء الله ولا قوة الا بالله ده احنا نجمعهم ونروح نرميهم كده فين في اسرائيل خد بالك في فلسطين عفوا عشان يقتلوا اليهود احنا هنسميها دولة اسرائيل هي دولة فلسطين ان شاء الله خد بالك ونروح نرميهم كده في فلسطين ونقول لهم بقى شفتوا اللي بتعملوه في مصر بقى والناس اللي عاملين بتقتلوهم وتسرقوهم ده اعملوا بقى اللي انتوا بتعملوه ده بس باخلاص بقى مع اليهود وربنا هيكرمكم ان شاء الله وتؤجروا واللي يموت منكم ان شاء الله نحسبه شهيد ان شاء الله ولا نزكيه على الله حاجه جميله قوي خد بالك لكن وجود المنظر ده يخيلك ايه المجتمع عامل كده ليه خدت بالك فسبحان الله فانت لما تشوف حد واقع في معصيه تشوف حد كافر حتى مش مسلم افتح له باب الامل انك لو اسلمت كل الذين كفروا إيه إيه يعني سبحان الله إيه ينتهوا آه ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق شوف رحمة ربنا عاملة إزاي شوف لما, لما, لما رجل يجي للنبي عليه السلام والحديث رواه المنذري بسند جيد ويقول له يا محمد كان لسه ما أسلمش يقول له لقد عملت عملت ذنوبا إني قد عملت ذنوبا لو وزعت على أهل الأرض لأغرقتهم أجمعين بيقول له انا عملت ذنوب لو توزع على اهل الارض والله تغرقهم كلهم فيروح النبي مبتسم مع ان الحقيقه الموطن لا يعني لا يقتضي البسمه ده انت المفروض تنهاره ده راجل كبير في السن يعني بينه وبين الموت شعره لكن شوف حكمه النبي وشوف رحمه النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم النبي في وجهه وقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال اشهد مش ممكن حد يشوف بسمه النبي وما يشهدش قال اشهد قال ابشر خد بالك كل ده في متابعة ما بين الأرض والسماء جبريل جاي له ويقول له يا محمد قول له أو يا رسول الله قول له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لو قال لك أشهد قول له أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات فراح النبي قايلها له فالراجل مش مصدق نفسه قال له وغدراتي وفجراتي أنت ما تعرفش أنا عملت إيه قال له وغدراتك وفجراتك فولى الرجل وهو يكبر الله أكبر طبعا كان متقيد كان متقيد في الذنوب والبلاء اللي هو عمله الله أكبر الله أكبر والنبي يمسح على لحيته ويبتسم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار وينزل جبريل بالآية التي تتلى إلى يوم القيامة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان كتير من الشباب يجي يقول لي أنا عملت وسويت و و و ربنا يغفر لي يا شيخ محمود اقول له لا طبعا يغفر لك ايه انت انت بتهرج يغفر لك يغفر لك ازاي يا ابني ده ربنا هيبدل لك سيئاتك حسنات بس التوبه تخليك جدع كده وراجل يقول لي يا سلام ده مش هتلاقي ارجل مني تبت الى الله خد بالك هي كده افتح له باب الامل تلاقيه على طول مقبل عليك انما بقى تقعد بقى تكشر له بقى وتقطط في جبينك وتضرب ال 111 وايه يا ابني انت انت فاكر الدين ايه يا ابني عايز بعد الذنوب دي كلها توب طبعا مالكش توبه ما هو ده نفس اللي حصل مع مين مع قاتل التسعة وتسعين والحديث في الصحيح ان الرجل قتل 99 واحد في نظرنا احنا ده مش مسجل خطر ده هو الخطر نفسه خد بالك فراح قال دلوني على اعلم اهل الارض اظن الطلب واضح يا جماعه بيقول دلوني على مين على اعلم اهل الارض هم غلطوا دلوه على اعبد اهل الارض والعابد قد يكون عابدا لكن قد يكون جاهلا خد بالك فراح له قال له انا عملت كذا وكذا وكذا هل لي من توبه قال له توبه مين يا ابني ده انت ده انت ده 99 نفسه ولسه عايز توب يا ابني انت داخل نار جهنم داخلها يعني من اوسع ابوابها واخد بالك يعني انت هتيأس من رحمه ربنا خلاص يا ابني ما فيش لا هو ما ينفعش قال له طيب ما دام انا رايح رايح نكتر الفضايح هم 99 نقفلهم 100 بقى عشان يبقوا كده ايه اليوبيل الذهبي واخد بالك وراح قتله ليه لانه يقاسم من رحمه ربنا ولانه جاهل خد بالك من يحول بين الانسان وبين التوبه فالراجل برضه صادق وعايز يتوب قال دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على اعلم اهل الارض العالم يشخص ويدي الدواء قال ماذا صنعت قال له هل لي من توبه قال طبعا ومن يحول بينك وبين التوبه ولكن ماذا صنعت عايز اعرف بقى المشكله اللي عندك قال له قتلت 99 ولسه قاتل المية حالا لانه يأسني من رحمة ربنا يعني ايه انا متخيل المنظر كده يعني يعني لو لو, لو هتيأسني انت كمان ان شاء الله يبقوا 101 ويبقى وتر يعني واخد بالك فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن اخرج من تلك الارض كون ان انت قتلت 100 واحد ولم تعاقب وما تقدمتش المحكمة ولا اتشنقت ده معناه ان دي ارض سوء فاخرج منها واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم إلى آخر القصة اللي حضراتكم عارفينها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح عشان يعرفك اوعى تيأس حد من رحمة ربنا أحيانا يا جماعة في ناس ربنا عارفين وعارفينكم يا رب العالمين والله بيبقى كلها عن جهل يعني يجي يقابل واحد يقول له عملت كذا هل لي من توبة يقول له طبعا مالكش توبة الذنب ده بالذات ملوش توبة ايش عرفك هو في ذنب ملوش توبة ده الشرك ليه توبة قل للذين كفروا الكفر ده ايه مش كفر اه ان ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف خد بالك وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين لو هتعودوا بقى للكفر مره ثانيه انت عارفين احنا عملنا ايه في الامم اللي قبليكم اهلكناهم خد بالك سبحان الملك فاذا اوعى تيأس حد من رحمه ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخبر عن رجلين من بني اسرائيل كانا متواخيين الاثنين كانوا اصحابه متقربين قوي من بعض كان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول له أقصر طب ودي طريقة دعوة أقصر يعني خف يعني فيفضل يقول له أقصر أقصر وحد ما في مرة قال له والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فالنبي بيخبر عن الكلام ده حصل بين إسرائيل بينقلنا بقى المشهد يوم القيامة قال فلما مات اجتمع عند ربهم جل وعلا عند ربهما جل وعلا قال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا أنت عمال بتوزع الجنة والنار بمزاجك وأنت تملكها اذهبوا به إلى النار ثم قال للمذنب اذهبوا به إلى الجنة اوعى تيأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى المفتاح التاسع مفتاح الوفاء كل ما يكون عندك وفاء ربنا هيفتح بك القلوب والله العظيم حديث جميل قوي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي رافع قال بعثتني قريش برسالة إلى رسول الله فلما رأيته وقع في قلب الإسلام فقلت لرسول الله لا أرجع إلى قريش قال لا إني لا أخيس العهد ولا أحبس البرد أنا عمري ما بنقض عهد حد ولا أحبس أي رسول من الرسل اللي جايين من عند الناس التانيين أبدا لا يمكن ارجع إلى قومك فإن كان الذي في قلبك ما زال في قلبك فارجع مرة أخرى بس ما تجينيش كرسول تعالى لي بقى تسلم لوحدك فعاد إلى قريش ثم عاد مرة أخرى وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء وياما أثر في حياة ناس كثيرة جدا بوفائه صلى الله عليه وسلم آخر مفتاح هو مفتاح خاص الحقيقة مش بينا احنا بقى هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ده المفتاح رقم 10 اسمه مفتاح المعجزات ياما ناس يا جماعة ياما ناس من المشركين قلوبهم انفتحت بسبب رؤية معجزة بسبب رؤية آية من الآيات النبي صلى الله عليه وسلم لما حب لما حب يهاجر من مكة إلى المدينة وقريش قالت 100 ناقة لمن يأتي بالنبي وأبي بكر حيا أو ميتا سراقة ابن مالك قال لك ربنا يكرمني كده بقى واخد انا ال 100 ناقه وفعلا وصل لحد النبي ولكن ساخت قوائم الفرس غرست في الرمل وبعدين بدا بقى يستقسم بالازلام والازلام بتقول له اوعى تتبعه رغم ذلك يعني ايه عاند الازلام وراح رايح ورا النبي فساخت اقدام الفرس مره ثانيه حتى اما مرة ثالثة ساخت أقدام الفرس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه أن يسامحه وراح للنبي عليه السلام وقال له يا رسول الله لا أحاربك ولا أفعل شيئا ولكن أعطني عهدا لما قابلك بقى في مكة كده يعني ايه العهد بقى ان انت ايه تقبل مني اسلامي وتعطيني الامان فاعطاه النبي الامان صلى الله عليه وسلم وبعد كده السراقة رجع وخد بالك وايه وبقى اي واحد يساله يقول له يا محمد ده كان في المكان ده يقول له لا ده في المكان الثاني وراح ايه متوههم النبي قال له ساعتها ايه قال كيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى يا سلام كسرى ملك فارس سبحان الملك ويجي يوم الفتوحات الإسلامية في بلاد فارس لما جاء سعد بن أبي وقاص بكنوز كسرى وسواري كسرى لعمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب أين سراقة فقالها أنا يا أمير المؤمنين قال تعالى أيها الأعرابي البس سواري كسرى كما وعدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسراقة بن مالك لبس سواري كسرى بوعد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاء رجل أعرابي احنا فاضل معانا خمس دقايق ونص فهنحكي فيها بس بقيه المعجزات ديت جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتسلم يا اعرابي قال لا اسلم حتى ارى ايه فقال له ارايت ان دعوت لك شجره النرجس اتؤمن قال اجل فقام النبي واشار الى شجره النرجس خد بالك والحديث رواه احمد بسند جيد فجاءت الشجره تخد الأرض خدا أي تشق الأرض شقا حتى وقفت أمام النبي ونطقت الشهادتين ثلاثا ثم عادت بأمر النبي فأسلم الرجل آخر مثالين مثال أيضا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في إيده ضب الضب ده حاجة كده عايشة في بلاد الخليج في أرض الجزيرة عامل زي التمساح بس بري حاجة صغيرة كده يعني فالرجل جاي معاه الضب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن يا أعرابي قال والله لا أؤمن كأنه بيعجز النبي عليه الصلاة والسلام لا أؤمن حتى يشهد لك الضب فنظر النبي إلى الضب وقال أتشهد, علي أتشهد لي فوقف الضب على رجليه الخلفيتين ونطق الشهادة فقال الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إذا مفاتيح القلوب العشرة اللي احنا ذكرناها حاول تشتغل عليهم احنا قلنا المفاتيح في عجالة سريعة كده بنذكر حضراتكم بيها لو حد فيكم عايز بس يكتب كده يعني رؤوس أقلام كده مفتاح البسمة والرحمة اشتغل على المفتاح ربنا يفتح بك القلوب عشان محتاجين ان فعلا بلدنا وكل بلاد المسلمين ترجع فعلا خير بلاد الأرض وعايزين خلافة إسلامية ترجع وعايزين نعيش الناس في شرع ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم بلا تشدد ولا تزمت ولا تعنت ولا شدة ولا بطش ولا أي شيء وإنما بالنعيم والرحمة والعدل والإحسان ربنا يكرمنا ويكرمكم مفتاح البسمة والرحمة ده رقم واحد مفتاح الحلم إن أنت تحلم على الناس ده رقم اتنين مفتاح القدوة والأخلاق الطيبة ده رقم ثلاثة مفتاح المال تقدم هدية خدمة شفاعة حسنة مساعدة ممكن تساعده في أي شيء بالمال مفيش مشكلة خالص مفتاح المال رقم أربعة مفتاح القوة مش إنك تضرب حد لكن إن أنت تظهر له أو يرى فيك القوة في الأخلاق قوة في الدين قوة في التقدم قوة في العلم قوة في, في, في الابتكار قوة في كل حاجة ما شاء الله رقم ستة مفتاح الدعاء واحد يكون مش مطيع لربنا سبحانه وتعالى ادعي ان ربنا يفتح قلبه ويفتح صدره وربنا يفتح قلبه ان شاء الله رقم سبعة مفتاح العفو رقم ثمانية مفتاح فتح باب الامل رقم تسعة مفتاح الوفاء رقم عشرة دي مش بتاعتنا مفتاح المعجزات في الدقيقتين اللي فاضلين إني داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا حسابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ارزق مصر بحاكم يعرف, يعرف قدرك يا رب العالمين ويعرف حقوق العباد ويحكم بين الناس بشرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وينشر الرحمة والعدل والإحسان بين العباد اللهم ول علينا من يتقيك فينا يا رب العالمين ومن يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم أغفر نعرف إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا اللهم انصرهم على هذا المجرم اللعين اللهم انصرهم على على بشار الأسد يا رب العالمين اللهم خذ بشارا وأعوانه أخذ عزيز مقتدر اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسامحوني في لحظة نسيت حاجة مهمة جدا إن إحنا عاملين مسابقة إن شاء الله آه، هن- هنشوف هنفرز النتيجة بتاعتها يوم الحد القادم على قناة الشباب إن شاء الله وهتكون الجايزة 16 مجلد هي الموسوعة الذهبية للطفل والشاب المسلم إن شاء الله في جميع علوم الدين ابعتوا لنا الإجابات على السؤال اللي هقوله دلوقتي من هو الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن ابعتوا الإجابة إن شاء الله على الإيميل اللي هيظهر لكم على الشاشة إن شاء الله وإن شاء الله هيوصل لنا الإجابات هنفرزها يوم الحد اللي جاي والفائز هدله على عنوان المكتبة يروح يستلم المجموعة إن شاء الله جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن